المتقين كن دائما بين الجماعة واعتدل
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد إليكم الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خاتم رسله وأشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم انحراف اتكلمنا الأسبوع اللي فات عن العنصر الرابع الواجب علينا بعد الوجبة الدسمة والموسم الإيماني العظيم شهر رمضان وقلنا هذا أمر الله لا تطع الكافرين والمنافقين واتفقنا ان هذا العنصر هيطول معانا فيه النفس شويتين وممكن نخرج وندخل حسب الأحداث معانا صعبة ومعانا آه الأحداث اللي تتصل بشخص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله وخاتم آه رسل الله صلوات الله وسلامه عليه و من الشرف والواجب والبيان من الشرف انك تتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كونك تتصل به كلام عمل سلوك هذا هو الشرف بعينه فهو الأسوة المطلقة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تثبت إيمانك وإسلامك بغيرتك عليه وموازين الإسلام الصادقة الصحيحة في علامة حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعتك لهدي بتاخد من الموقف نفسه الحجة على عموم المسلمين على أبناء الوطن الغاليين اللي هم غير المسلمين النصارى في داخل مصر أثر هذا المعنى وإيه اللي ممكن يكون خارج مصر وإن شاء الله هيكون لينا مع هذا الأمر يعني هنطول معاه النفس قد نأخذ حلقة حلقتين ثلاثة هنبين بس يعني احنا مش مش هنتك قوي لان احنا برضو حريصين على الوطن بس لازم تبقى الامور واضحة زي ربنا ما قال ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه واحنا ماشيين برضو امورنا مش هنغفل عنها وهنحاول تبقى في توازي والتوفيق من الله سبحانه وتعالى يشرح صدورنا ونقدر نربط الكلام مع بعضه البعض اللي كان المفروض يبقى الحلقة كلها أو معظمها هيبقى مجرد إسقاط في وسط الكلام وربنا يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل مشاهدي الكرام لما نبدأ نتكلم ونقول الكلام موصول بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنتكلم على المثل الكامل والمثل الإنساني الرفيع مفيش نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا إنسان من عامة البشر وصل إلى مقام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والناس اللي اتكلمت عن عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغربيين والمستشرقين كثر وزي ما بيقولوا الخير ما شهدت به الأعداء واحنا يعني لا يعنينا ان يشهدون له او لا ويكفينا اننا نقرأ في كتاب الله والله يشهد انك لرسوله يكفينا ان نقرأ قول الله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يكفينا ان نقرأ قول الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بداية لله في خلقه شؤون يعني أما ربنا يقول لسيدنا النبي إن كفيناك المستهزئين صدقوني مفيش حملة هتحاك ضد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وسنجني من ورائها الخير الذي يعني يجعلهم يندمون أنهم فعلوا هذا والتاريخ أمثلة صارخة وكثيرة وعديدة في هذا المعنى وقرآننا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد والإنسان لما يبقى عنده نعمة ربنا ادهاله ويعني يسلط عليه لسان حسود يبقى ربنا عايز يزود النعمة اللي عنده يعني إنسان ربنا اداله مهارات واداله قدرات واداله عظمة وتوفيق هو مداري بسيط ومتواضع يجي حسود يبدأ بالكذب والبهتان والزور يتكلم وجابها منين وازاي وليه وز... فيبدأ يعمل له دعاية مجانية ويبدأ الناس تطلع صحيح في ناس قلوبها مريضة هتاخد الكلام على ظاهره لكن في محصلة الأمر هتلاقي اللي ما كانش عارفه وعرفه واللي كان شاكك فيه صدقه ووقف على حقيقته وآمن به حتى من الناس اللي كانت بتشتغل في الدعاية المغرضة واللي بيسموها زورا وكذبا أعمال فنية ويعني إذا كان هو ده الفن فحش في القول وبذاءة في الفعل وكذب وتدليس فقل على الدنيا السلام عشان مشايخنا الكرام يقولوا لنا ان ده بيان حسابهم على الله لكن على كل حال يعني الله سبحانه وتعالى كاف عبده والله سبحانه وتعالى يعني يرد كيد هؤلاء إلى نحورهم وأنا عايز بهدوء حبتين مش حبة واحدة عايز أقف على أضع النقاط على الحروف ونخرج من الحلقة إن شاء الله توفيق ربنا برؤية واضحة وإحنا جاهزين والله يعني أما العملية يعني ما فيها ما تحتاج حتى إعداد بفضل الله سبحانه وتعالى فقبل ما أنا أقول أو أنت تقول قبل أنا ما أغضب أو أنت تغضب ربنا هو اللي سبحانه وتعالى تكفل بهذا فقال إنا كفيناك المستهزئين بس يعني ما ينفعش ان احنا نبقى احاسيسنا ميتة ولا نبقى مغيبين او مغمضين او تايهين او تايهين يعني عايز اشوف بقى الجماعة المحامين المحترمين اللي بيتطوعوا ويتزلفوا لرفع قضايا وإثارة فتن و... وإن المشايخ بي... بيدعو... بيدعو لفتنة وتمزيق المجتمع من أجل أمر يؤخذ منه ويرد مانيش عارف وهم مسلمين محترمين يا ترى هيجروا كده و... و... ويشوفوا القانون بيقول إيه و... و... و... ونثأر وننتصر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان مفيش كلمة واحدة صادقة يعني يا ريتهم قالوا كلمة واحدة صادقة وحتى غمزوا بها يعني عبد الله بن أبي يعني لما غمز قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ده عمل زي المثل سمن كلبك يأكلك ده يعني إلى آخر ما قال لكن هنلاقي ان في جزء من الكلام المدخل بتاعه من داري دي واحدة والتانية بي بيعكس واقع انما هم لا رصيد لهم من الصدق ولا رصيد لهم من الامانة ولا رصيد لهم من يعني كلمة حق وبالتالي هم اوهى من بيت العنكبوت وبيوت العنكبوت كما تعلمون لكن انا بس بقول الكلمات عشان نشوف مدى الناس صحية فعلا يا ترى زي ما بي- بيتمسحوا كده في الفنانة فلانة ولا الشخص فلان ولا ال... ها هل يقد- هل هم صحيين كده و- وعندهم حمية مع شخص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الكلام ده مش على بالهم على كل حال انا بطمئنكم جميعا احنا اللي اللي يغار اللي يعني يشعر بما يجب عليه ايمانا ودينا يبقى يدرك هذا المعنى وانا هخلي الكلام على المسلمين لختام الحلقة بعد اذنكم ال- العملية دي حصلت في امريكا اقباط المهجر وانا هفكركم بحادثة لاننا عايزين الدبلوماسية تشتغل يعني احنا آه، الكلام ده مقصود الدولة بدأت تقف على رجليها تاخد خطوات ثابتة آه، علاقات متوازية بنفتح على الشرق والغرب بنكلم هنا وهناك ب- بنقوم بدور مصر العظيم آه، عشان آه، يعني آه، نقول رأينا آه، نبرأ بذمتنا نحقن دماء إخواننا في سوريا آه، الكلام ده هم طبعا مش عايزينه مش عايزينه فلازم يطلع بقى حد كده منها فيبقى أقباط المهجر دول مصريين يبدأوا يشتغلوا آه، أمريكا تقول لك احنا دي دولة الحرية احنا ما عندناش قيود على النشر وده صحيح موجود في أمريكا لكن أنا عايز أفكركم بحاجة صغيرة زمان آه، كان في واحد اسمه سلمان رشدي وسلمان رشدي آه، كتب رواية وسماها آيات شيطانية وهو مش أول واحد سب القرآن ولا سب الإسلام و- يعني القافلة مليانة مليانة جيف من هؤلاء آه، بريطانيا اديته حق اللجوء السياسي وكبرته قوي والناشين نزلت والجوائز الدولية الخميني وقتها اهدر دمه وده عمل له ضجة اعلامية برضه هم عايزين ياخدوا الكلام ده ضد الاسلام شفتوا الاسلام والارهاب والكلام ده لكن الله ي- يدافع عن دينه وكتابه ونبيه قبل احنا ما ندافع طلع واحد كان شغال في البلاط الملكي البريطاني اسمه مالكولم مالكولم كان ال- الرئيس الكبير في آه، الخدم والحشم داخل القصر وده الشخص الوحيد اللي معاه ال- المفتاح الرئيسي او ال master card زي ما بيقولوا وده بيدخل بقى كل الاماكن يعني ما ما فيش عنده مكان محظور يعني طبعا الناس اللي في القصر انواع واشكال فمش كلهم ليهم الصلاحيات يعني اللي بيعمل الاكل غير اللي بينظف غير كده يعني ده بقى هو الرئيس لكل دول فبحكم شغله كان واقف على حاجات كتيرة قوي ما كانتش مريحة مشاكل جنسية و... وعلاقات جسدية لكل أفراد العائلة آه، الكريمة المالكة آه، ل- لبريطانيا فكتب رواية يحكي فيها الأسرار اللي بتحصل في القصر وهو شاهد عيان يعني الراجل ما بيألفش ده يوم كذا حصل كذا فلانة عشرة فلان وفلان عمل مع فلانة وكده يعني كان فضايح الكتاب بصراحة طبعا ما يقدرش ينشره في بريطانيا فراح نشره فين راح نشره في أمريكا طبعه في أمريكا وجهزه في أمريكا للنشر أمريكا عندها قانون حرية النشر الملكة إليزابيث اتصلت بالدبلوماسية وهددت بأزمة سياسية بين بريطانيا وأمريكا أمريكا في الأول قالت لا ما نقدرش نتدخل ده حرية نشر وحرية فكر والقانون في أمريكا ما يحظرش أبدا أنه ينشر الرواية بتاعته لما هددت إليزابيث بقطع العلاقات والمشاكل السياسية بين البلدين اه، تدارسوا الأمر وتشاوروا وخدوا قراراتهم وصدر القرار الذي يعني آه، اعتمد انا عليه في كلامي الان صدر القرار بمنع نشر الرواية واشترت الملكة اليزابيث كل نسخ الرواية السلامة وتم شحنها على الملكة في بريطانيا احنا بنقول ان الدبلوماسية المصرية لن تكون اقل من الدبلوماسية البريطانية ومش عايزين نوصل الى ان احنا نلجئ ابنائنا واولادنا الى تصرف غير مسؤول ونرجع نتعاتب عليه او نعتذر عنه مش عايزين نوصل لهذا فانا بناشد سعادة رئيس الجمهورية وحكومته وزارة الخارجية على وجه الخصوص أن تكفي الشعب المصري المسلم الأبي الصادق مع نفسه الغاضب لما أصاب دينه وكرامته ونبيه أن يلجأ إلى أي تصرف غير مسؤول ولو تركوه الشعب إلى هذا المعنى يبقى المسؤول عن هذا التقصير الخارجية المصرية واعتقد ان ال ال ال النصارى ابناء مصر العظام الاطهار لن يقبلوا هذا ولا بد ان يكون لهم موقف مشهود ودي النقطة الثانية اقباط المهجر اللي عملوا هذا الكلام وشغالين من زمان طبعا انتم عارفين ان هم طلبوا اكثر من مرة التدخل الاجنبي للبلاد بيكذبوا كذب شنيع قوي سواء في الفيلم ده او في غيره وبيصوروا المجتمع المصري او الجماعات الاسلامية في مصر او التيار الاسلامي في مصر انه ده يعني فاشي و... وارهابي و... ويقول لك بياخدوا مننا 75% من المرتب ولو ما دفعناهوش بيقتلونا والنصارى مضطهدين ويا يسلموا غصب عنهم يا يتدبحوا غصب عنهم كانهم بيتكلموا في عالم تاني ده احنا في العالم عامل زي قرية النهاردة يعني جوجل باشا بيسموه جوجل ارث البرنامج بتطلع بيت حضرتك من عليه يعني يعني النهاردة الامر الصناعي كاشف الدنيا كلها كاشف الدنيا كلها ولو انت دخلت على جوجل مش محتاجه والصحفيين الأجانب وبالذات الأمريكان شيء ماشيين في بلدنا براحتهم قوي وياما قرينا وسمعنا سافروا هنا وراحوا هناك ولفوا البلاد شرقا وغربا ولا حد داري عنهم وكان في النظام البائد كل الدنيا خدامين ليهم ومفيش حاجة بتستخبى عليهم لأن الكل بيخدم عليهم يا إما طواعية يا, يا إكراها يا بالفلوس ماشي يا بالأوامر المباشرة من الكبار ماشي يا بالتخويف ماشي آه لكن أنا عايز أتكلم بالعقل شويتين الكلام هنا بيشمل ثلاث أصناف من آه إخواتنا الصنف الأولاني بكلم قيادة الكنيسة اللي التسجيلات على لسان آه بابا الإسكندرية البابا شنودة قبل وفاته ساعة ما اتكلم قدام الرئيس الراحل أنور السادات واعتقد كل مصر والدنيا كلها شافت الكلام ده ولا زال الكلام ده موجود لو دخلت على اليوتيوب هتسمعه وغيره أنا بقول الكلام ده باعتباره الرمز يعني كيف شهدوا جميعا أن الإسلام حين دخل مصر رد أباهم بنيامين إلى منصبه وأمنه على نفسه وعلى كرسيه وعلى كنيسته وعلى شعائره إزاي إن المسلمين هم اللي خلصوهم من ظلم الرومان مع إن الرومان نصارى لكن طبعا هم كاثوليك وإخواننا هنا في مصر أرثوذكس إزاي إن إحنا عشنا تاريخ عظيم فيه اللحمة والسدى وبنخدم على بعضينا لأن الإسلام ما فرقش على أساس من الاعتقاد لا في نصوصه ولا في سلوكياته ويوم ما تحصل مسألة شخصية أو ذاتية اجتهد فيها الإنسان أو ظلم نفسه وده وارد الإنسان ما هوش ملاك فيعني إذا غلط واحد سواء كان حاكم أو محكوم إزاي إن الإسلام رد الحق لأصحابه ومن الكلمات المأسورة اللي تكتب بماء الذهب كلمة سيدنا عمر بن الخطاب لما راح له ال- النصراني المصري يشكو ولد أمير مصر من قبل عمر بن الخطاب اللي هو سيدنا عمرو بن العاص ابن عمرو بن العاص سابق هذا النصراني النصراني سبق ابن عمرو بن العاص ضربه وقال له ازاي تسبق ابن الأكرمين ازاي تسبقني يعني فلثقته في عدالة الإسلام لثقته في حكم أمير المؤمنين سافر من مصر إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم اشتكى لسيدنا عمر سيدنا عمر استضافه ويعني جعله في ضيافته واستدعى من مصر عمرو بن العاص وولده نظر القضية انت عملت كده قال له نعم فقال له اتفضل امسك الدرة اضرب ابن الاكرمين زي ما ضربك ففعلا المصري ضرب ابن عمرو بن العاص فعمر سيدنا عمر قال له اه، اضرب اض- بها على صلعة عمرو يعني اديها كمان على دماغ امير مصر فالمصري قال له ما اقدرش لان عمرو ما ظلمنيش ما ضربنيش انا ضربت اللي ضربني قال له لا ما ضربك الا لاجل ابيه هو مسنود على ان ابوه يبقى امير البلاد لازم يفهم ان ابوه مش هينفعه وان الاسلام حكم عدل وقال كلمته التي كتبها الضمير الانساني كله بحروف من ذهب ماذا استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا المثل الثاني لما جه عمرو بن العاص يبني مسجده الشهير مسجد عمرو بن العاص وبدأ يشتري آه، الأراضي والبيوت في المكان اللي اختاره يبني فيه المسجد استشار الناس اللي معاه استشار المصريين هو ده المكان اللي هيبقى فيه المسجد طيب ماشي بعض الناس بانية بيوت حي- أماكن صغيرة كده عايزين نوسع المكان طيب خلاص تبيع بيتك بكام ب 10 قروش اتفضل وفوقهم بوسة تروح اشتري في مكان تاني إيه، الناس كانت في استجابة وفي تعاون والعملية يعني خلاص سعر كويس ولما يبيع هنا ياخ- بيبيع بسعر يمكنه انه يشتري مساحة اكبر ويبني كمان ودي في في في في التجارة وفي الاستثمار موجود فاشترى المساحة اللي اشتراها لكن كان في مساحة صغيرة جدا بيت صغير كوخ كده لامرأة نصرانية رفضت ان تبيع قالت لا مش هبيع المشكلة ان حوالين هذا البيت من الاربع اتجاهات اتباعت للمسجد ولما يبقى الحال زي ده ملهاش سكة يعني يعني هتطلع لها حارة او طريق منين من ملك المسجد ما هو مش هينفع خدت بال حضرتك فسيدنا عمرو قال له خلاص يعني سعرها وزادها هي ابدا مصممة ما تبيعش نضع نزيد نزود ابدا انا مش هتنازل فنزع ملكية البيت وهده ودخله في المسجد لان ملوش سكة ملوش طريق تمشي منه هتمشي من وسط المسجد عشان تروح بيتها من الاربع جهات دخلت في المسجد فسابت بيتها وحالها وراحت رايحة لسيدنا عمر استدعى عمر عمرو بن العاص مرة تانية وأمره انه يجعل لها طريق على نفقة المسجد وانه يبني لها بيتها مرة تانية في نفس المكان والمرأة امام هذا ال- العدل في الحكم وامام هذه النصفة آه، قلبها رق قوي ودخلت الاسلام وتركت البيت طواعية وتنازلت عنه آه، لبيت الله عز وجل بعد ان رأت جمال وكمال الاسلام ماذا رأيتم منا يا اباء الكنيسة لاشخاصكم او لابائكم الاقدمين يمكن واحد يقول لي لا طب ما هو احداث مسبيرو اللي حصلت في ايام الثوره الكنائس اللي ب- حرقت اخرها كنيسه القديسين بلاش نغالط بعض لان احنا كلنا مكلومين لما يبان ونعرف ان النظام السابق وان حبيب العدلي هو المسؤول الاول عن هذا التفكير وهذا التدبير وهذا التنفيذ يبقى حرام وأنتم أم- أمناء على دينكم أنك تحملوا دينكم أو تحملوا الإسلام ما لا يحتمل وبالتالي احنا الاثنين لازم نقف في صف النهاردة ألا يتكرر هذا مرة أخرى من أي حاكم يأتينا ولو كان باسم الإسلام لأننا لن نقبل الظلم لأن القرآن قال والله لا يحب الظالمين ولن نقبل الاعتداء والله قال والله لا يحب المعتدين أنا شايف أن الكنيسة أباء الكنيسة النهاردة إن لم يقوموا بدورهم يتحملوا مسؤولية الخيانة التي يقوم بها أقباط المهجر النهاردة أو بعض أقباط المهجر ما أقدرش أظلم كل أقباط المهجر لازم أكيد فيهم ناس طيبين ناس صالحين ناس بيحبوا بلدهم ناس بيحبوا وطنهم اللي بيكذب وبيقول النصارى مضطهدين في مصر يبقى ما بيحبش بلده اللي بيزعم ان النصارى بيقتلوا ويذبحوا في مصر يبقى ما بيحبش بلده اللي بيزعم ان هم بيتفرض عليهم الاتاوات آه، في مصر من اجل ان يعيشوا لدرجة بيدفعوا 75% من رواتبهم وبتنتزع املاكهم يبقى ما بيحبش بلده لانه بيتكلم كلام ملوش اساس وانا اذكر وانا بقرا في الادبيات ايام ما كان الشيخ البهي عليه رحمه الله وزيرا للاوقاف ودخل عليه وفد من العلماء فبيقول له يعني احنا بنطالب نحن الاكثريه نطالب ان ننال حقوقنا مثل الاقليه فالوزير ما عجبوش الكلام وقال له ازاي تقول الكلام ده يعني قال له ما تزعلش أوقاف الكنيسة ردت إليها كاملة وأوقاف المسلمين آه، خدها عبد الناصر واستولت عليها الدولة فلم يستطع وزير الأوقاف ساعتها وهو من هو قام وقيم الدكتور محمد البهي عليه رحمة الله أن يرد واحنا كنا في فترات كتيرة قوي كنا بنتمنى نقول بس يا ريتنا نطول نص اللي بيطولوا إخواتنا المسيحيين في ظل النظام السابق لو كنا وصلنا لأمن الدولة أي واحد مسلم مع أي واحد نصراني كان هم اللي بيصنعوا المشاكل يعني إيه، واحد باني بيت من النصارى فجأة يتحط عليه صليب فجأة نقول دي كنيسة تبدأ الناس تغضب أمن الدولة ياخدوا الناس يعذبوهم لغاية لما يستسلموا وهذا الكلام مش مظبوط مع ان الامور واضحة جدا والاسلام ليس ضد هؤلاء في اقامة معابدهم وكنائسهم وحياتهم الطبيعية والمفترض ان القانون يكون عادل بين كل الاطراف دي فترة تمنينا على الله انها تكون انتهت وبدأنا فترة جديدة اعداء البلد مش عايزين البلد تستقر اعداء البلد عايزين البلد تولع هيطلع واحد عاطفي دلوقتي يفكر آه، يعني نطلع بقى نحرق الكنايس ولا ن- نضرب النصارى هم عايزين كده هم عايزين دي ولذلك يعني بقول انتبهوا لكن بقول لآباء الكنيسة عليكم أمانة إن لم تؤدوها فأنتم خائنون لدينكم وأنا بدينكم عليم منش جاهل أعلم تماما العهد القديم وماذا فيه وبه تدينون والعهد الجديد وماذا فيه وبه تدينون وعايزين نقول احنا نعيش على قدم المساواة مش هنلاقي أبلغ من كلام نبي الإسلام ورسول الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهم ما لنا وعليهم ما علينا ولو عندكم كلام أحسن من كده قولوا إذا عندكم كلام أفضل من هذا اعرضوه وإحنا وراكم لكن إذا كان نبينا قد قطع ألسنة الجميع بتقديم أعلى ما يمكن أن يصل إليه الفكر البشري لأن وحي الله مش كلام بشر يبقى عيب إن إحنا نكون ضد بلدنا وعيب نخون وطنية بلدنا دي مسؤوليتكم انتوا بتشلحوا ناس من الكنيسة انتم بتعلنوا الحقيقة اللي موجودة على أرض مصر من الأمن والأمان والعدالة والاستقرار والمساواة انتم بتتبرأوا من هذه الأعمال المشينة لأن بمنتهى البساطة الجزاء من جنس العمل وده مش في مصلحتكم ولا مصلحتنا ولا في مصلحة مصر طيب معانا اتصال اخونا محمد من الفيوم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أستاذنا وشيخنا ربنا يبارك في حضرتك
مرحبا يا شيخ محمد ربنا يكرم حضرتك قبل ما اتكلم في الموضوع آه، في الموضوع اللي انا كلمت حضرتك فيه اولا آه، بالنسبه للاساءه اساءه الاساءه الى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فنحن لا نقبل هذا بأي حال من الأحوال ونحن آه، ضللنا كثيرا ندافع عن النصارى وعن حقوق النصارى ولكنهم لا يستجيبون لنا ولا يستمعون إلى كلامنا ولكننا نقول لا, لا نستطيع الرد والذب عن رسول الله إلا بالدعاء وإلا بالكلام ونقول لبعض المشايخ الذين لا تتمعر وجوههم عندما آه، يساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا تتمعر وجوهكم وأنتم تبلغون دعوة النبي الخاتم خير الخلق صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه أما وسلم بالنسبة للموضوع اللي كلمت حضرتك فيه يا شيخنا على التليفون آه، أنا ذهبت إلى المنطقة الأزهرية وأنهيت أوراقي مدير المنطقة قال لي آه، إن كلمك أحد آه، من المسؤولين في المعهد قل له خاطب إدارة آه، آه، إدارة المحافظة إدارة آه، المنطقة لحظة يا شيخ الأزهرية محمد، لحظة بس.
وذهبت إلى يا- إنهاء لحظة.
أوراقي لحظة يا آه، ولدي، لقيت لحظة.
يعني بعض لحظة.
التلفق. نعم.
لحظة لحظة يا ولدي لحظة بس انت كنت قلت لي ايه معلش فكرني انا كل لما قلت لحضرتك ان انا ذهبت الى المعهد قلت لحضرتك ان انا ذهبت المعهد آه، عشان انتقل قالوا لي انه انت كفيف وهتتسجل كفيف ومفيش مدرس قراءات و- واتكلموا
طيب لعلك تواصل الاتصال يا محمد اخونا محمد القاهرة احمد مرحبا يا شيخ احمد السلام عليكم يا دكتور عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله لابد وبركاته.
اخوك في حكايه الحته ال- المحظه الاولانيه ان حضرتك آه، ان هم دول عايزين يثيروا فتنه في مصر اللي هم ال- قوات المهجر انهم عايزين يثيروا فتنه دي, دي احد الاهداف الحاجه الاخرى اللي عايز بس اوضح حضرتك لي- او آه، يعني أ- اطالب بيها احنا كمسلمين ليس في مصر وكل العالم الاسلامي لابد من مقاطعه ال- الوضع الامريكي ردا على هذا دي حاجه الحاجة الثانية أنا آه، بحيي الناس المتظاهرين حوالين السفارة اللي حوالين السفارة الأمريكية اللي هم كانوا بيشجبوا و- وب- ال- الموضوع ده وللاسف وزاره الخارجيه بدل من توجه الكلام لو- لو- لوزيره الخ- لوزيره للسفيره الامريكيه وجهت الكلام ليهم ان هذا لا يصح في مصر وهذا وهذا يؤدي الى مشاكل مع الدول الاخرى مع ان اصول احنا نوجه الكلام ده للسفيره الامريكيه ولوزيره الخارجيه الامريكيه يعني يعني يعني ده ده الاصول الحاجه الثالثه انا سمعت في نشره الاخبار ان ال- قائم مقام البابا كان ادان هذا وشجب ال- الرسوم انا سمعتها في نشره الاخبار لكن احنا بطالب ال- الكل ك- كمسلمين في مصر وكل البلاد الاسلاميه نقاطع السلع الامريكيه دي دي اقل شيء والتعبير والتعبير عن هذا يكون ايضا ب... ب... بال... عن طريق النت وعن طريق الفيسبوك ت- شكل هذا ال- الو- الوضع بحيث يبقى فيه زي ثوره على على ال... على من فعل هذا ال- الفيلم ومش عارف اوضح راي حضرتك ايه في الموضوع ده يعني حاضر. لازم نكمل كلامنا في حاضر وتابعنا هنكمل كلامنا معاهم ان شاء الله نعم نعم مرحبا اخونا من اسيوط طيب تعالك تواصل الاتصال بقول ان الكنيسة المفترض انها بتعلن براءتها التامة من هذا بتشجب او بتنكر عليهم انهم كذابون مفترون مضللون وهذا الكلام لابد ان يكون بكل لون آه، ابناء مصر البررة الوطنيين المخلصين من النصارى لابد ان يعبروا عن رفضهم هذا بكل وسائل التعبير زي ما بيطلعوا في الائتلافات وبيطلعوا اللافتات وبيخرجوا في اعتصامات وفي وقفات تطلع كده ويدعى إليها كل الإعلام وإحنا واقفين في المكان الفلاني لمدة ساعة من الزمن بإذن الدولة ونقف بلافتاتنا وأمورنا هذا غير صحيح ونحن نرفض هذا لأن ببساطة شديدة أنا لما أجي أتعلم في القرآن عندنا ربنا يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا وعارف اللي فينا بيقول أنا لما أسب هؤلاء الكافرين هم هيسبوا ربنا بسبب سبي أنا لدينهم ويبقى أنا اللي تسببت في سب ديني فعشان كده ربنا بيعلمنا في القرآن إن المسلم لا يتفحش في القول ولا يسب غير المسلمين حتى لا يتسبب في سب الإسلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأوضح عبارة بيعلمنا أيضا في سنته الكريمة صلوات الله وسلامه عليه إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قالوا أو يلعن الرجل والديه قال نعم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه أنت هتسب النبي هيطلع واحد جاهل يوم يسب سيدنا عيسى احنا من ركائز إيماننا الإسلامي أننا لا نفرق بين أحد من رسل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فإذا كنتم يا قادة الكنيسة المصرية ترضون أو تريدون أو تخططون لأن تكون مصر محترقة ملتهبة فإن الله سيرد كيدكم إلى نحوركم ولا أظنكم كذلك وما, دام وما دمتم في ظننا الحسن لستم كذلك فإن عليكم أن تبينوا كما علمنا القرآن ألا نسب غير المسلمين وكما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا نسب دين أو أبا مسلم أو غير مسلم يبقى الإسلام أنصف أنتم عليكم هذا وإلا فإن سبكم ساب فأنتم المتسببون في هذا المعنى وهذا لا نريده ونريد أن تأمن مصر وأن ننعم سويا المصريون جميعا بأمان الله وبعطاء الله وإن الأمل عريض في ظل شرع الله حين يحكم أن يأمن الجميع وأن ينعم الجميع إلا أن تكون هناك أهواء وضلالات أخونا عماد الدين من القاهرة مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رفع الله قدرك شيخنا آمين.
وبارك فيك ونفع بك آه، أولا لفتة ل- لبعض مشايخ الأزهر الذين افتقدناهم على الشاشات وأسأل يعني من باب الوفاء بعلمائنا ومشايخنا ودعاتنا آه، يعني نحن نفتقد هذا الرجل وكان يدعو إلى الله على بعض القنوات المحترمة الشقيقة آه، ألا وهو فضيلة الشيخ سالم أبو الفتوح أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه ويعافيه
آمين.
وأرجو من أعزائنا المشاهدين وإخواننا أن يدعو له بظهر الغيب و- و- ويعني لفت عن وفائنا بعلمائنا ومشايخنا وهذا الرجل علمت أنه مريض آه، أرجوك يا فضيلة الشيخ أن تدعو له وأن يؤمن المشاهدين وإخواننا في القناة وغيرها على دعائك أما بالنسبة ل- للموضوع يعني إحنا كثير ما نحسن الظن بإخواننا في الوطن وكثير ما نلقى منهم يعني وخلينا صرحاء بدون بدون وبكل أدب بنلقى منهم بعض عنف بنلقى منهم يعني مش وهاتبين عليهم يعني ليه تستعينوا البعض يستعين بالخارج والذي يستقوي بإسرائيل والذي يستقوي ب- بكذا يا اخوانا دي مصر بتاعتنا كلنا وانتوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبينا اوصانا بكم خيرا النبي صلى الله عليه وسلم واحساننا لكم دين نحن ندين الى الله عز وجل ب ب ب بالاحسان اليكم وعدم ايذائكم حتى ولو اذيتمونا واقسم بالله البعض يؤذينا ونصبر ونحتمل ونستوعبه و و وندعو له ان يهديه الله فاياكم ان تغتروا يعني وزي ما بيقولوا يا جماعه للصبر حدود للصبر حدود اتقوا بقى يعني وك... وكمل انت يا شيخنا جزاك الله خير السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سأل الله الكريم رب عرش عظيم أن يجمع للشيخ بين الأجر والعافية وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقمة ومرضى المسلمين أجمعين إنه ولي ذلك والقادر عليه آه ممكن واحد يقول لي طيب مين معانا أم إسلام مرحبا بك السلام عليكم الله يبارك عليكم فيك.
السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا أم إسلام ربنا يبارك فيك يا رب وجزاكم الله خيرا آمين.
والله انتوا انتوا من امبارح يعني سبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم تشفي صدورنا باللي جايبينه بس لا حول ولا قوه الا بالله يعني انا انا مصريه على ارض مصريه واعلام المصري ملهوش دعوه بنبي نبينا مش فاهمه ازاي والله عار عار علينا عار اللي بيحصل لغايه دلوقتي ده ان ان التلفزيون المصري طول النهار جايب حاجات بعيده جدا وعامل يعني حتى وقفه المعلمين احنا م- ما اعرفش ما ليهم وما ما عليهم انا ماليش دعوه بيها بس اللي انا فيه كان شاغلني اكتر مقلوب بيها الدنيا مش وكأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما حصلش اي حاجه من الكلام ده ال- ال- وزاره الخارجيه والله والله انا لسه بسمع النشره وبقول ايوه هتشجب تشجب طلعت تشجب اللي وقعوا راحوا وقفوا عند الس- عند السفاره مش جابتش الحدث لا حول ولا قوة إلا بالله الخ... الخبر اللي بعديها على طول إن الأنبا ب... ب... بيشجب بيشجب الحدث أنا أنا مش فاهمة إحنا في إيه هم في ايه اللي, اللي حصل ده ايه إيه امبارح اللي اسمه مايكل منير يجي بي بيهدد المسلمين كلهم باللي, باللي لسه جاي بيترشح قدام اوباما وبيقول ده اليمين المتطرف وبيتكلم بعنت غريب بيتكلم بطريقه غريبه انت انت انت على ارض مصريين انا بك... اذا كانوا اذا كانوا مسلمين او نصارى انت انت فين وبتتكلم كده بناء على مين وعن مين فعلا يا فعلا يا شيخ النصارى لازم يخرجوا ويقولوا بيخرجوا بجد ويقولوا زي احنا لما كان بيحصل حاجه بنخرج وبن- وبنبرأ نفسينا وبنقول احنا انتوا اخواتنا في الوطن يخرجوا ويقولوا دول انتوا اخواتنا مش كلمتين وخلاص كده ده انتوا اخواتنا واحنا واحنا ن- مش مسؤولين عن اللي موجودين بره دول لكن ايه اللي حاصل ده ايه اعلامنا ده اعلامنا ده ماله هو عمره عمر, عمر النبله ده ما هيطلع حاجه كويسه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم احنا مصريين الناس دي بتقبض مننا لا حول ولا قوه الا بالله فصبر انا اسفه جميل.
والله على الصوت بس, فصبر بس جميل.
اللي اللي حاصل منهم احنا احنا ال- الاساءه اللي حاصله بتوجعنا اه بس مهما تعمل نبح الكلاب ما بيطولش السحاب لا حول ولا قوه الا بالله وعارفين ان مع كل حاجه هم بيعملوها ناس ثانيه بتخش تدور ومين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبيدخل الاسلام في كل مره بيدخل بسم الله ما شاء الله جمع من الناس هي الناس آه، يعني ما بي- ما بنقولش ان اللي حاصل ده هيسوقنا سبحان الله باذن الله باذن الله ده هيسوقهم هم لا حول ولا قوة إلا بالله ولكن إحنا كنا مح... يعني الإعلام بتاعنا كان محتاج يعني غير كده يعني بنقول له عيب والله العظيم والله العظيم أنا ب... أنا كان يعني نفسي أوصل لهم بس نفسي أوصل لحد في الإعلام بتاعنا أقول له عيب فصبر عيب يا وزارة جميل الخارجية تطلع عيب رسالة.
تشجبي وقفة الناس وما تشجبيش الحدث قول الكلمتين دول على بوابة الحكومة المصرية لرئيس الوزارة لأن لازم يبقى في عتاب لوزارة الخارجية ولوزارة الإعلام وربنا يبارك فيك يا أم إسلام وأقول لك فصبر جميل والله المستعان برجع وأقول آه، هنقول إن الكنيسة آه، أو قيادة الكنيسة آه، برئت وقالت أنا ملناش دعوة وشجبت هذا العمل لا يكفي وأنا بقولها بمنتهى الوضوح لا يكفي لا يكفي الإعلان في خبر لا يكفي الخبر في نشرة آه، لازم العملية تاخد آه، آه، زخم لأن المقصود منها مش زعزعة بس استقرار مصر ده حرق مصر يبقى لازم الرد على مستوى الحدث الرد على مستوى الحدث ان احنا مش بس ان احنا براء من هذا طيب انتم براء من هذا دول بيتكلموا باسم باسمكم انتم دول جنسيات غير مصرية عايشين خارج مصر مش هنقول ننزع منهم الجنسية ابدا على عيننا وراسنا اولادنا واخواتنا بس عيب يتكلموا على آه، آه، على الواقع بغير الحقيقة يعني لو تكلموا بحق والله ما غضبنا ما غضبنا ولو أن نصرانيا واحدا أدركنا أنه مو- ظلم من كائن من كان لوقفنا إلى جواره ولو فديناه برقابنا المسألة مش محتاجة بقى نقول مسلم ونصراني احنا عايزين البلد تستقر عشان كده أنا بقول يا قادة الكنيسة لا يكفي لا يكفي وإنما أنتوا تنظموا الوقفة أنتوا تنظموا الإعلان المتكرر أنتوا البيان الواضح المفصل الذي يبين عظمة الإسلام نصا أنكم لم ينالكم أذى أبدا من المسلمين ولا من الإسلام أنكم تشعرون بالأمان والاستقرار في ظل شريعة الإسلام وحكم الإسلام على مر التاريخ الطويل بيننا وبينكم أن ما يقال سواء في هذا العمل الرخيص الهابط أو في الادعاءات المغلوطة لأقباط المهجر لا يمثل الحقيقة ولا صلة له بالحقيقة آه هذا الأمر يستمر أسبوع واثنين وثلاثة وتسلط عليه الأضواء إلا تفعلوه فأنتم آثمون وأضعفها أنا بشوفها خيانة لهذا الوطن وأنتم في نظري أهل آه صدق ووفاء ومن ثم فهذا الذي أطلبه منكم أعتقد أنكم ستسارعون إليه كأباء للكنيسة على الأقل تنفيذا لتعاليم دينكم التي تعلمونها للناس حتى لا تقولوا ما لا تفعلون أروح مشاهدي الكرام وأنتقل إلى عموم النصارى وبقول أن عليكم معاونة أباء الكنيسة في هذا المعنى بالإعلان الحركي والفعلي بالوقفات بالبيانات الائتلافات الكثيرة للأقباط اللي ليها مشاركات الناس اللي عاملة مش... ائتلافات عشان خاطر مشاكلها الشخصية والقوانين والدستور الناس اللي عاملة ائتلافات سياسية وبتنتمي لأحزاب أو غير أحزاب أنما كانت تكتلاتكم وأسماءكم لازم يكون لكم وقفة النهاردة كلكم بأسماءكم وينزل لكم بيانات ونقول احنا بنبرأ من هذا العمل احنا بنعلن ان هذا الزعم في هذا العمل غير صحيح وان احنا على ارض مصر نعيش مع اخواتنا المسلمين المصريين في احسن حال ولله الحمد على مر تاريخنا وان كل الامور او المواقف اللي كانت استثنائية كانت حاجات فردية تعود الى النظام وليس الى الاسلام كدين وليس الى المسلمين كاشخاص آآ آآ هذا اقل ما يجب ان تفعلوه حتى لا تكون هناك علامة استفهام على الوطنية ولا مزايدة لا مننا ولا منكم لان احنا مش عايزين نسمع احنا وانتم انما عايزين نقول احنا المصريين اجي للنقطة الاخيرة بتاعتنا ودي حجر الزاوية وانا بتكلم على مع اخواتي وحبايبي المسلمين على اختلاف كل الطوائف بالطبع انا افهم ان المؤسسة الدينية الازهرية كان عليها دور لسه ما قامتش بيه للأسف الشديد وأنا مانيش عارف يعني أنا امبارح مكالمة جاتني من أحد الأخوات إحدى الأخوات من طنطا استمرت فترة طويلة معايا على التليفون وكان في كلام غير مسؤول واحنا يعني افتينا بان هذا الكلام لا يجوز الاعتداء على اي احد من النصارى لا يجوز الاعتداء على الكنائس لا يجوز وان قعدنا بالاقناع ما استطعنا وكل الكلام ده صدروا كلام صدرت كلامها بانكارها لغياب المؤسسة الدينية ودورها فين في هذا المعنى مانيش عارف فين بيت العائلة يا فضيلة الإمام الأكبر اللي بنتشدق بيه وبنلتف بيه مانيش عارف فين العمل اللي يوازي هذا الجرم الكبير واللي يقدر يغطي كل أطياف الناس العمل ده أذى العلماء وأذى طلاب العلم وأذى من ليس عالما ولا متعلما والعملية دي لو راحت بالعاطفة بس أو العصبية بس هتبقى صعبة قوي هقف معاكم إخواتي المسلمين على اختلاف يعني أطيافكم في عدة نقاط أنا بدأت الحلقة بقول ربنا قال إن كفيناك المستهزئين وفعلا أنا بنتظر من هذا العمل إن شاء الله أن يرتفع عدد من يسلم داخل أمريكا وأوروبا وهذا يستلزم مننا الناس اللي ما سمعتش بسيدنا محمد قبل ذلك هتقول مين محمد أو اللي سمعت هتقول معقول محمد عمل هذا الكلام وهنا أنا بقول لكل إخواتي أرباب المال العلماء تعالوا بقى يشوفوا لنا والكلام ده حصل منه عمل طيب أثناء مشكلة الدنمارك وغيرها تعالوا يعاد طبع هذه الأعمال الإسلامية اللي بتعرف بنبي الإسلام وأنا هتبقى زي ما كانت في الفترة اللي فاتت أكبر الكتب مبيعات في الفترة اللي جاية ومن ثم يبقى هذا المعنى هو اللي احنا هنقدمه دفاعا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم آه الأمر الثاني لازم العلماء ياخدوا الكلام اللي اتقال ويحللوه ويقدموا لنا الصورة الصحيحة المقابلة للصورة المكذوبة يعني احنا مش هنقدر نختزل سيرة سيدنا النبي كلها في حلقة او حلقتين او ثلاثة وانا يعني اوعدكم ان شاء الله ان انا حريص ان انال هذا الشرف وجزء من هذا الشرف ان احنا في الحلقات القادمة لبرنامج انحراف سنقدم هذا المعنى وسندعم هذا الطرح بما عند القوم وانا لو الكنيسة ما قامتش بدورها بحكم تخصصي سأعلن أو سأ... يعني سأتناول من خلال نصوص الكتاب المقدس ما يرد على افتراءات هؤلاء بس ما يجوش يقولوا ساعتها انت بتجرحنا او انت بتعمل فتنة لا لو انتوا عملتم انا مش هجيب سيرة الكتاب بتاعكم خالص ويبقى كلامنا كله ال... الكلام الاسلامي لان احنا اسلامنا امرنا بهذا الاحترام لكن ان لم تفعلوا احنا هنجيب الكتاب ونقرأ ويبقى على نفسها جنة براكش بقول لإخواتي المسلمين آه عايزين ندافع أما أروح لغزوة بدر ولاقي سيدنا عبد الرحمن بن عوف على يمينه شابين صغيرين لسه أقل من 15 سنة يا إخواننا ده حاجة صعبة قوي شباب آه منور قوي وشباب عالي قوي ويأتي آه معاذ ومعوز الأولاني يشد سيدنا عبد الرحمن من يمينه يبص له يقول له يا عماه دلني على أبي جهل التاني يشده من كمه ويقول له يا عماه دلني على أبي جهل فيقول عجبا لكما وما شأنكما بأبي جهل الولدين من الأنصار وهم مش من أهل مكة وما يعرفوش أبي جهل طب مال كنتوا مال قالوا سمعنا كثيرا كم كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مش معنى كلامي بقول لك روح امسك يعني هذا الكلام زي ما قلت الأخت السائلة امبارح عندك عيال قالت عندي محمد وسيد قلت لها طيب يعني انت لو مح... لو سيد غلط فيكي تضربي محمد قالت طب محمد ذنبه ايه قلت لها طيب هم هناك في امريكا عملوا غلط ده اخواتنا في مصر ذنبهم ايه انا بحاول اقرب المسألة عشان نقول ان الاعتداء على نصارى مصر في الداخل لا ده كلام ليس ابدا منهجنا وهو ده اللي عدونا عايزه انه يولعها ويتفرج علينا لا احنا مش هن... لن نعتدي على شخص نصراني ولن نعتدي على كنيسة نصرانية ولن نسيء الى نبي النصرانية سيدنا عيسى وابدا احنا ناس ملتزمين وناس مسلمين واخلاقنا عالية طب احنا عايزين ندافع عن سيدنا النبي بقول لك تعال يا تارك الصلاة التزم بالصلاة يبقى انت بتدافع عن سيدنا النبي يا متبرجة استتري يبقى انت بتدافع عن سيدنا النبي يا غافل عن ذكر الله وماشي تغني مع لوكمان وتتنطط وانت ماشي في الشارع طول ما انت ماشي صلي على سيدنا النبي يبقى انت بترفع شأن سيدنا النبي تعالوا نتعلم نعرف كان اخلاقه شكلها ايه ونعمل زيه يبقى احنا بندافع عن سيدنا النبي زي ربنا ما قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ما تيجوا نقول ان الشهر ده شهر سيدنا النبي معانا في بيوتنا ما يعديش يوم الا واحنا قاعدين مع نسواننا وعيالنا ولو خمس دقايق نجيب فيها سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نحفظ حديث من أحاديثه نقرأ موقف من مواقف حياته وسيرته نصلي عليه لو كنا نعني أميين ولا بنقرأ ولا بنكتب وهذا المعنى سيعود بظلاله الإيمانية العالية العظيمة جدا دفاعا عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب تعالوا بقى معانا ونقول احنا هنوظف طاقتنا عشان نكون مثل أعلى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهنقول لكل الناس لما يتعجبوا احنا بنعمل كده عشان النبي علمنا كده فنتقن العمل وفاء بكلام سيدنا النبي ونصدق الحديث وفاء بتعليمات سيدنا النبي ونفي بالعهد اتباعا لسنة سيدنا النبي ونؤدي الأمانة ولا نخون اقتداء بسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هيبقى جزء اخير انا عايز الناس اللي شغالة في العمل السياسي ارباب الاقلام المعلمين واساتذة الجامعات القانونيين والعاملين في الاعمال التنفيذية كل واحد يستخدم امكاناته في نشر الصورة الصحيحة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومش عايزين اكثر من هذا اما ان كان هناك اجراء قانوني وده خاص بالقانونيين لمقاضاة وملاحقة هؤلاء لان هذا الكلام انتوا لو قلتوا بس السامية وكلمتوا عنها كلمة القانون الدولي اللي, عم... اللي اليهود وصلوا اليه او الصهيونية هتدخلكم في متاهات افرادا كنتم او حكومات سيدنا النبي مش اقل من هذا والاسلام كدين مش اقل من اليهودية كدين وعلى هذا لازم تاخدوا الإجراءات القانونية في المحافل الدولية من أجل أن يجرم مثل هذا وأن يقع من يفعل هذا في الإعلام المقروء أو المسموع أو المرئي في أي دولة من دول العالم تحت طائلة القانون الدولي ولا بد أن تستفرغوا جهدكم في هذا المعنى إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير مشاهدي الكرام أنا بعتبر حلقة النهاردة هي يعني مجرد تهدئة جو واجب علينا شرعا ليس تخاذلا معاذ الله فنفدي رسول الله بأرواحنا وأبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وكل ما وهبنا ربنا فماذا نكون إن أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إن شاء الرحمن الرحيم هذا الكلام اللي قلناه في نهاية الحلقة سيكون له تفصيل وتأصيل علمي في لقائنا المقبل إن شاء الله فانتظرونا إلى هذا اللقاء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفي صدورنا بما قرره في كتابه في أنه رفع ذكره وأنه كفاه المستهزئين فنرى فيهم آيات الله وأمارات نصر الله كما رأيناها في من كان قبل وكما رأيناها على مر التاريخ العظيم حينما يرفع الله ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم وصدق الله إذ يقول ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لا لا لا تنحرف لا لا تنحرف واسلك طريق المهتدي فالاستقامة رأس مال المتقين كن دائما بين الجماعة واعتدل الحق أولى بالقبول